من كل شيء اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده تخيلوا ان مجلس بسيط يجتمع فيه مجموعة من الناس يذكرون الله سبحانه وتعالى ويتذكرون بعض كلام من آيات الله سبحانه وتعالى فإذا بنزول الملائكة تنزل عليهم لتكتب هذه هذه الأعمال وتستغفر هؤلاء فرحا ورضا بهذا الفعل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ولو وقفنا مع ذكرهم الله في من عنده توقفك يعني الناس بتجتمع طول عمرها في حاجات كتير وبتتكلم في حاجات كتير وبتروح وتيجي لكن مجرد اجتماع لما اجتمعوا في بيت من بيوت الله لما ذهبوا للاجتماع في بيت الله ثم قرروا ان يذكروا الله سبحانه وتعالى ليس اي ذكر اجتمعوا على طاعه في بيت الله سبحانه وتعالى اذا بالملائكه تنزل واذا بالله يذكر هؤلاء الذين ذكروا الله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى للعبد اي رفعه لهذا العبد يعني لما الله يذكرك معناه ان انت ايه ان دي احلى ايام حياتك الليله ليلتك هذا يومك تتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم ده يومك يعني لما ينسب لما هنيجي معانا حالا واضح بنتكلم على هذا يومكم الذي كنتم توعدون الله سبحانه وتعالى يقول ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لازلنا في الدار الاخره وذكر الدار الاخره وتذكرنا في المره السابقه احوال المؤمنين والمعاصي التي لها آثار واضحة يوم القيامة معصية احنا قلنا ان انت ناس تخرج من الأجداث سراعة فجأة يطلع من القبر يجري وفجأة يلاقي فزع ثم صور اللي بقى حبل أو ثعبان حول رقبته واللي تنطحه الأبقار واللي يحمى عليه على ذهب وفضة ثم يكوى بها جنبه وجبينه واللي شكله محشور يوم القيامة شكل النملة واللي بيجي يوم القيامة ويصب رصاص مساب أو مذاب أو سائل يصب في أذنه المشاهد الصعبة اللي احنا ذكرناها المرة السابقة اليوم نتكلم عن مشهد آخر ومشاهد يوم القيامة لكن المرة دي مشهد فيه جمال مشهد بقى ناس مختلفة تماماً هؤلاء الذين ماتوا على طاعة هؤلاء الذين أراد الله سبحانه سبحانه وتعالى أوفقهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا إلى التقوى وإلى أنهم يموتوا بأعمال صالحة إما على عمل صالح وإما ختم لهم بالصالح دول بقى يجي يوم القيامة شكل تاني خالص قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها دول بعيد خالص دول بعيدة عن الأشكال اللي احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت وهؤلاء الذين أعمالهم كسراب بقيعة أولئك عنها مبعدون يعني ايه سبقت لهم منا الحسنى يعني سبق لهم الحسنى من الله في الدنيا يعني الله سبحانه وتعالى أعطاهم في الدنيا حسنات أعطاهم وفقهم في الدنيا إلى أعمال صالحة ومن عليهم في الدنيا بالأمن والأمان وبالسلامة من المعاصي هؤلاء الذين عاشوا تائبين أوابين إلى الله الذين سبقت لهم منا الحسنى دول بقى لما يختل لهم بالعمل الصالح هيحصل إيه؟ يجي يوم القيامة تفاجأ ان الناس دي في وادي تاني خالص في جانب تاني خالص من عرصات القيامة قال أولئك عنها مبعدون ده دول بعيد تماما عن قصة بقى الفزع والعذاب وال... وتنطحه بكونها ويلف عليه ثعبان ويصبح ظهره كالخشبة مفيش ملوش دعوة بالكلام ده خالص أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها يقول لك السمع أبلغ ولا الرؤية يقول لك السمع أبلغ يعني الإنسان ممكن يبقى يسمع حاجة مش شايفها من بعيد فلما يقول لك لا يسمعون حسيسها معناه ان هم ايه انهم في مكان لا يروا فيه العذاب بل ولا يسمعوا هذا العذاب وكلمة حسيس الشيء اللي ممكن يحس بأدنى إشارة فهم لا يسمعون حتى الحسيس لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون واحد خالد يعني مستمر يعني مستقر فين؟ في اللي بيحبه نفسك تاكل ايه؟ نفسك تشرب ايه؟ نفسك تقعد مع مين؟ نفسك تقعد في جو شكله عامل ازاي ليه في ما اشتهت انفسهم هو الانسان بيشتهي اشياء في الدنيا بيحب يريد أشياء في الدنيا لكن هذه الأشياء الذي يشتهيها هو منع نفسه عنها زين الناس يحبوا الشهوات بيحب بيشتهي النساء من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة بيحب الفلوس يقول لك نسكن في القصر ده ولا القصر ده ناكل هنا ولا ناكل هنا نيجي ناكل في محل كذا ولا محل بيشتهي أشياء منع نفسه عن هذه الأشياء فيفاجأ أن أول شيء بيتقال له يوم القيامة أخلد فيما تشتهيه أخلد فيما تحب كل ما يريده الإنسان يحققه يوم القيامة مع أول أنا لسه أنا مش بتكلم عن الجنة أنا بتكلم على إيه؟ على يوم القيامة قال وهم فيما اشتهت أنفسهم إيه؟ خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر ده واحد طالع من يوم القيامة يا جماعة الناس طالعة خايفة م... فزعة قال تعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله في ناس بقى لا يحزنهم الفزع الأكبر ده مش هيفزع ده طالع ايه طالع فجأة لقى حد بيستقبله بيقول له اتفضل معانا انت مش هنا انت ما ينفعش تخش على النهاية دي انت هنا تتلقاهم الملائكة حضرتك تطلب ايه تاكل ايه تشرب ايه تشتهي ايه نفسك في ايه ارادتك ايه تحب ايه هو الناس دي عملت ايه عشان يحصل لها كل ده تتلقاهم الملائكة واحد من الملائكة بتتلقاه تتلقاه بالترحاب تتلقاه بالهناء تتلقاه بتحقيق الرغبات هذا يومكم الذي كنتم توعدون يومك الليلة ليلتك ده يومك شوف انت عايز ايه شوف طلباتك ايه الراجل ده كان عايش معانا في نفس الحياة اللي احنا بنعيشها نفس الحياة نفس الوقت الذي بدلناه نفس الزمن الذي عشناه نفس العمر لكن حياته كانت مختلفة كان بيقدم حاجات على حاجات كان بيأخذ حاجات على حاجات إيه إيه كان بيقدم أشياء يحبها الله على أشياء هو بيحبها فلما يجي يوم القيامة يفاجأ إن ربنا سبحانه وتعالى يكافئه مكافأة أكبر وأعظم مما يتخيل وأعظم مما يستحقه هذا العمل الذي فعله من فضل الله سبحانه وتعالى من الناس ديت اللي هيأمنون حين يفزع الناس ويضحكون حين يبكي الناس ويستبشرون حين يخاف الناس هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منهم سبعة سبعة النبي عليه الصلاة ذكر سبع أفراد ولو احنا وقفنا مع الحديث ده تفكر اشمعنى السبعة يعني النبي عليه الصلاه يقول سبعة يظلهم الله يظله يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ظل الله الظل الذي يخلقه الله يوم القيامة في حر شديد في عرق شديد في تعب شديد في عطش شديد بتلاقي فجأة ناس قاعدة في التكييف ناس مكيفة ناس ما عندهاش كل الأنواع العطش والحر والعرق ملوش دعوه بالقصه دي خالص ده واقف فين في ظل ظل مين يعني مين اللي هي اللي الذي خلق هذا الظل يقول لك ده بيت الله كلمه بيت الله يعني ايه يعني هذا البيت منسوب الى الله فاياك ان تتعدى حدودك لان هذا بيت الله يقول لك هذه ناقة الله يعني الناقة التي خلقها الله هذا كتاب الله يعني هذا الكتاب الذي تكلم الله به فهذا هذا ظل الله أي ظل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وإن الله خلق هذا الظل ونسبه إليه تشريفا وتكريما لهذا الظل وتخيل بقى النعيم اللي الناس هتبقى عايشة فيه في هذا الظل تخيل بقى أنا عايزك تتخيل كده على وناس قاعدة في الظل عطش وناس قاعدة في الظل حر وناس قاعدة في الظل زحام وناس قاعدة في الظل الناس دي لا بتعاني زحام ولا بتعاني عرق ولا بتعاني عطش ولا بتعاني جوع هؤلاء في ظل الله في ظل خلقه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مين الناس ديت اللي قاعدة تتلقاه الملائكة تعالى تعالى اتفضل معانا من هنا حضرتك مش المكان ده مين الذين عنها مبعدون لا يسمعون حسيسه ولا يسمع أصلا أهوال القيامة يوم القيامة خمسين ألف سنة ده مش هيحس بخمسين ألف سنة خالص ده هيعدي عليه خمسين ألف سنة زي ما أنت صليت كده ركعتين السنة اللي احنا ما صلناهمش بعد الايه بعد المغرب في السريع كده خمسين ألف سنة عدوا كأنهم ايه ركعتين خفاف الوقت اختصر ليه عمل ايه ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم إمام عادل صعبة جدا دي صح ما هو اصله إمام يعني معاه قوة إمام يعني رئيس يعني راجل تولى على مجموعة فهم يخدمونه فهم يسمعون له فهم يطيعونه فهم إيه إيه إيه يتزلفون إليه عشان بقى يبقى هو في المكان ده وهو يقسم كل حاجة بالعدل وما ياخدش حاجة لنفسه وما ياخدش حق أكتر من حق وما يتعاملش مع مع حاجة بأكثر من مقتضاها ده هيبقى في الظل وده يدلك على ان هو ايه على انها مسألة صعبة جدا يعني اوعى تخيل الموضوع بسيط ده موضوع صعب جدا فعلا واوله امام عادل لان الامام غالبا مش عادل لان غالبا الامام لا يعدل ليه لانه عنده دافع الظلم عنده قوة وعنده شهوات فليه ما يستخدمش القوة في فعل ما يشتهيه عنده قوة وعنده إرادة فليه ما يستخدمش القوة في تحقيق إرادته الشرع بيوقفه امتى هيعدل وعايز اقول لك هنا ان اول حد هيقف في ظل عرش الله سبحانه وظل الله سبحانه وتعالى يوم القيامه وخلاف هل الظل للعرش ولا ظل الله سبحانه وتعالى الظل الذي خلقه الله للعرش او الظل الذي خلقه الله بدون عرش ايا كان هو ظل خلقه الله سبحانه وتعالى يوم القيامه انا عايزك تتخيل بس قيمه العدل ان هي اول قيمه عليها يأمن الناس يوم القيامة قيمة عالية جدا ان واحد موحد بالله ثم هو لما تولى على الناس عدل قيمة العدل قيمة من أكبر القيم في الشرع بل قال بعضهم أنها أكبر قيم الشرع أنه ما جاء الشرع إلا بالحق والعدل والعدل غير المساواة العدل غير الايه المساواة المساواة انك تدي الناس زي بعضها العدل انك تعطي كل ذي حق حقه فتعطي الكبير حق الكبير وتعطي الصغير حق الصغير مش ان انا اساوي بين الاثنين تعطي للشيخ حق الشيخ وتعطي لصغير السن حق صغير السن تعطي للعاجز على ما يستحق وتعطي للسليم على ما يستحق تعطي للغني على ما يستحق وتعطي للفقير على ما يستحق انك ده اسمه عدل تعطي للرجل على ما يستحق وتعطي للمرأة على ما تستحق وهنيجي عندها نقطة مهمة قوي قوي احنا بنعانيها في هذا الواقع الذي نعيشه نقطة كلمة يستحق ما الذي حق هذا الحق يعني انت لك حقك حقك ده مين اللي حطهولك الله ليحق الحق, ليحق الحق ويبطل الباطل الحق هو الله والذي يضع الحقوق هو الله والذي يحق الحقوق هو يقول لك الإنسان له حرية صح؟ حر عنده حرية عايزين حرية حاملين حرية الحرية هي استعمال إرادتك في حقك بما لا يجور على حق آخر مين بقى اللي حط لك حقك ده؟ ده بقى أصل من أصول الخلاف في العصر الحديث إن في العصر الحديث يقول لك اللي بيحق الحق مجلس الشعب ده بيحط الايه الحقوق وفي الشرع بيقول اللي بيحق الحق هو مين الله سبحانه وتعالى فالحق هو ما حقه الله فلو قرروا مثلا يعملوا ان ان المرأة لها حق زي الرجل في الميراث مثلا ده هيبقى حق ولا جو وظلم جو وظلم ليه لان العدل هو اعطاء كل ذي حق حقه والذي يحق الحق هو الله فالله سبحانه وتعالى وضع الحقوق الموضوع خلص مش هنقعد نعيش اكتشاف الايه الحقوق الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء حق فجعل للامير حق وللرعيه حق للاب حق وللابن حق للزوجه حق وللزوج حق للمال حق للفقير حق للمسكين حق للجار حق للضيف حق للطريق حق فالذي يحق الحق هو الله الامام بقى وظيفته ايه وظيفته هو إقامة هذه الحقوق الحقوق اللي هي بتاعت مين بتاعت مين بتاعت ربنا الذي وضعها الله سبحانه ده اسمه إمام إيه عادل لما ما يحط حقوق من دماغه يمشيها ده اسمه إمام عادل ولا اسمه إمام ظالم إذا ظالم مين بقى اللي يوم القيامة هيجي يأمن حين يفزع الناس إمام عادل وذلك حتى نعرف قيمة العدل احنا نفهم يا جماعة ان قيمة العدل ده قيمة عالية جدا احنا ممكن نعمل درسين ثلاثة عن العدل بس لكن احنا بما ان احنا بنتكلم عن يوم القيامة فاحنا هنمر سريعا ويكفي ان احنا اشرنا الى ان العدل من اعلى قيم الدين من اعلى قيم الدين ثم شاب نشأ في طاعة الله نشأ ديت فعل واحد كبر وهو بيكبر مرت عليه السنين لكن مرت عليه السنين بالاستمرار وهو في طاعة شاب نشأ في طاعة الله وهو صغير كان في لهو ولعب لكنه ساب اللهو واللعب وجه قعد في المسجد وراح يحفظ قرآن وكان حريص على انه يتعلم دينه وكبر وكثرت الشهوات واصحابه قالوا له تعالى في كذا وكذا وكذا ترك ذلك ونشأ في طاعة فانتقلت السنين من عمره انتقلت السنون من عمره وهو من طاعة إلى طاعة في طاعة دي صعبة برضه يعني إذا كان الإمام عادل صعبة خلي دي إيه وراها شاب نشأ في طاعة الله نشأ يعني مرت عليه الأعوام والزمن وهو في طاعة ايه الطاعة دي عادي ممكن تشاور قول يا صاحبي ايه الطاعة دي قول يا عبد الرحمن ايه الطاعة اللي هو نشأ فيها نشأ في طاعة ايه بقى طاعة يعني منصوص على طاعة اقعد اقعد اقعد يا عم الشيخ شاب نشأ في طاعة اللهم اجعلكم من الشباب الذين نشأوا في طاعة نشأ في طاعة يعني مرت عليه سنين العمر سنين الشباب وهو في طاعة اشمعنى الشباب يعني أكتر فترة فيها دافع للمعصية دافع للانطلاق دافع للفجور فكما أن الإمام لما كان عنده دافع للظلم لأنه قوي ويشتهي ويريد لأنه بشر فمنع نفسه ومنع إرادته عن الظلم بالعدل فهذا شاب له إرادة إرادة الفجور بل يريد الإنسان أن يفجر أمامه عنده كل حاجة مباحة بيعرف يعمل كل حاجة عنده قوة يعمل اللي هو عايزه وعنده قوة عقل يعرف يضحك على اللي هو عايزه بيعرف يعمل كل حاجة لكنه آثر طاعة الله لما آثر طاعة الله يجي يوم القيامة يقول له إيه اتفضل اتفضل تتلقاه الملائكة انت مش هنا انت مش مع هؤلاء المعذبين انت في ظل العرش انت في ظل خلقه الله سبحانه وتعالى خصيصا لك انت آمن حين يفزع الناس أنت تأخذ ما تشتهيه وما تحبه وما تريده لأنك نشأت في طاعة يبقى سنين شبابك ديت لها تمن غير سنين عمرك كله سنين شبابك دي لها ايه لها تمن غير سنين عمرك كله طب حد يطلع لي استنباط في دي يعني اللي, اللي, اللي نشأ في طاعة هيختم له بايه ممكن يختم له بطاعة ممكن يختم له بمعصية لكن اشمعنى ده هيتحط في ظل عرش بمجرد النشأة ولم يكن بالنهاية كلنا يعلم أنه من كان آخر كلامه لا لا دخل الجنة أيوة أنه لما نشأ في طاعة وهذه السنين هي أفضل سنين العمر يعني ما تضيعش وقتك كتير في إنك قاعد تلعب بلاي ستيشن وتضيع ماتشات وتلفها مش هقول لك إنك أنت هو راح فين راح فين آه حبيبي وكل كل ذي حق حق الماتش له حق ما تقعدش تضيع وقتك في في خزعبلات انما ركز فيما تريد طالب الجنه له طموحات اخرى مش بقول لك انه حرام انك انت تلعب او تترفه مع اصحابك لكن بقول لك استغل هذه الفتره اللي هي فتره النشأه فتره الشباب في انك انت تنهل من طاعه الله انك تنشأ في طاعه الله ابن عمر كان يبيت في المسجد فنام يوما في المسجد فرأى رؤيا رأى النار رأى تخيلوا شاب يعني في سن 14 سنة 13 سنة وبعدين كان بينام في المسجد هو ينفع ننام في المسجد؟ عادي مساجد بس تفتح واحنا ننام فيها اه نام في المسجد ايه المشكلة؟ ننام في المسجد استغل فرصة الشباب ونام في المسجد وقضي اوقات كتير في المسجد ويجي معانا حال وهو اللي متعلق فراى النار فذهب إلى أخته حفصة بنت الخطاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر فقال إني رأيت كذا وكذا وقص عليها رؤيا فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم فقصت الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد أبا عبد الله لو كان يقوم من الليل مش عارف على أقول إيه نعم العبد أبا عبد الله لو كان يقوم من الليل إنه عليه السلام في السير الرؤيا ان انت ماشي بتنام في المسجد بس مهم انك انت يبقى لك قسط في علاقتك بربك شاب نشأ في طاعة الله طب واللي نام في المسجد شاف الجنة ولا شاف النار شاف الجنة ولا شاف النار شاف النار تعال لي هنا شاف النار واحد يقول امال هيشوف الجنة امتى القلوب تتراوح القلوب تحتاج إلى رغب ورهب تحتاج إلى جنة ونار تحتاج إلى ذكر الله تحتاج إلى ذكر الطريق تحتاج إلى قصص السابقين نقطة إن أنت لو اتكلمت عن النار ده دافع اه ده دافع دافع مهم جدا لما كان في آخر حياة ابن عمر مرضت السنين ومات النبي صلى الله عليه وسلم وكبر ابن عمر ومات أبو بكر ومات عمر ومات عثمان ومات علي وجاء معاوية بن أبي سفيان وهو يخطب يوما كما روى البخاري فجاء يزيد بن معاويه فخطب على ما اذكر او معاويه بن ابي سفيان مش فاكر صراحه الروايه كانت مين مين الذي كان يخطب فذكر الامامه فقال نحن احق بها نحن احق بها واهلها قال والله الامامه ديت اللي خلافه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت سيدنا عثمان انتوا عارفين ان حصل ايه بعد موت قتل عثمان وحصل نزاع على ثأر عثمان بين علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما وعلق معاويه بن ابي سفيان بيع لعلي بن ابي طالب على الايه على الاخذ بالثأر لقول الله سبحانه وتعالى لكم في القصاص حياه يا اولي الالباب وعلي بن ابي طالب رفض او كان يرى من الحكمه انه لا ياخذ بالثأر ثأر عثمان ايه حالا فاخر ايه امر دم عثمان وحصل النزاع المهم مات سيدنا بعد ذلك علي بن ابي طالب واستقر الامر في ايه في خلافه معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه شاهد يعني إيه إيه إيه فابن عمر قاعد فوجد واحد بيذكر خليفه كان بيذكر ايه امر الخلافه وهو بيقول ايه نحن احق بها يقولوا ده خلافه في ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم واحنا ال بيت فاحنا ايه نحن احق بها واليه قال فهممت أن أرد فأخذت ردائي قول أنا قاعد بقى وعبد الله بن عمر قاعد ولا واحد بيقول له احنا المفروض نبقى احنا احنا خلفاء ومفروض ان احنا الخلافه تبقى وسطنا وبدا ايه يجود شويه يتوسع شويه فقال فهممت ان ارد واقول احق بها من جالدك واباك على الاسلام كان معاذ بن ابي سفيان ان ابن عمر قاتل ابو سفيان ومعاويه بن ابي سفيان قبل اسلامهم فبيقول انا هممت ان انا ارد واقول امر الخلافه امر إيه لست انت باهله بل من كان اهله هو السابق الذي قاتلك انت واباك على الاسلام قال فذكرت ما عند الله من الجنه ومن الحور العين فسكت يبقى الدرجة الأخيرة بتخليك إيه؟ تخليك إيه؟ تسكت يخليك إنك نفسك تتكلم وتسكت نفسك ترد وتسكت نفسك تاخد موقف وتسكت نفسك إنك أنت إيه إيه إيه إيه تعمل حاجة أيا كانت هذه هذا الشيء شهوة مثلا إيه إنك تاكل فتصبر وتصوم إنك أنت تطلق نظرك في الحرام فتصبر وتغض بصرك ان ذكر الدار الآخرة بيخليك تحجم تحجم لله قال وشاب نشأ في طاعة الله ده يجي فين؟ يجي في الظل ده يجي فين؟ في المكيف ده يجي فين؟ في المكان الذي ليس فيه ايه؟ حر ولا عطش ولا جوع ولا إيه إيه إيه ضيق الحمد لله كافي والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى ثم أما بعد معرفة الدرجة الأخيرة بتجعلك تصبر أحيانا تحس حقك مهضوم حقك مهضوم فتصبر أحيانا يعتدى عليك فتذكر ما عند الله فتصبر أحيانا أنا مش بقول لك اصبر على ظلم ولا على على شيء يؤدي الصبر عليه إلى ظلم أكبر منه يعني ما تصبرش على منكر انكر ومش بقول لك انك انت تتنازل عن حقوقك بس بقول لك تذكر الآخرة تذكر الآخرة دائما في حياتك في ناس يوم القيامة ما ما ملهاش علاقة خالص بموضوع ال عرصات القيامة وصعوبات القيامة وفزع القيامة دول إيه لما تتتبعهم في القرآن تجد ايه اهل الاخلاص واهل الخوف يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا واحد نفسه ياكل وجاي له واحد تاني عايز ياكل فالاكل قدامه الاكل بتاعه ياكله ولا ياكل هو يطعمون الطعام على حبه بيحبه جعان مسكينا ويتيما واسيرا ده مش واحد صاحبه مثلا ويقول لك يا عم اصحابه وشوف فلان يا عم والايثار جزاه الله خيرا ده وقف معايا وقف ده واحد ما يعرفوش اصلا مسكينا ويتيما واسيرا وما عندوش دافع ان هو يعمله يعني الاسير ده هيديك ايه واليتيم هيديك ايه والمسكين هيديك ايه قال انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا هؤلاء لما أطعموا الطعام لوجه الله الدافع اللي خلاهم يطعموا إيه؟ ذكر الأخير خايف فلما خاف أمنه الله نبي صلى الله يقول إن الله قال لا أجمع ولا عبدي أمنين ولا خوفين اللي آمن في الدنيا يخاف يوم القيامة واللي خايف في الدنيا يأمن يوم القيامة يبقى أنت لما تبقى عايش خايف خايف خايف إنك تتكلم خايف إنك تنظر خايف إنك تخوض في العرض خايف إنك تنقل الكلام خايف إنك تفكر في حاجة حرام خايف عندك تقوى مش كل كلام بيتقال ومش كل النظرات بتطلق ومش كل حاجة بنخوض فيها يعني فين التقوى ان انا اخاف من ربنا خايف خايف يرد خايف يقابل اساءه باساءه خايف عنده من الله تقوى فان خافني في الدنيا امنته يوم القيامه لما بيخاف في الدنيا ربنا بايه يؤمنه يوم القيامه ابن حجر عمل جزء كتاب كده اسمه معرفه الخصال الموصله الى الظلال قال لك ظل عرش الله في احاديث كتير فتعالوا نعرف ايه الخصال اللي بتعرفنا ليه هنقف في الظل ازاي وجمع الاحاديث في هذا الباب قل جمعت سبعا ثم بدا لي سبعا فجمعت سبعا ثم بدا لي سبعا فجمعت سبعا انا عديته هنا 49 كل واحده بينظمهم في ايه في مجموعه ابيات حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر واضحا صريحا هنذكر بعض الحديث الان لكن حديث اللي النبي عليه السلام قال جمع فيه سبع قال وجه قلبه معلق بالمساجد ايه اللي بيتعلق في المسجد النجف الكنديل ده اسمه ايه متعلق في المسجد نجف صاحبك متعلق في المسجد قالوا من, من انه معلق قلبه متعلق يعني جسمه بيخرج جوه قلبه موجود شابط في السقف يخرج ويروح ويجي وقلبه موجود مش عايز يطلع بره المسجد المسجد فيه سكينة فيه هيبة بيطلع ونفسه يرجع تاني ما بينورش ده في المسجد وقيل معلق من العلاقة أي أنه يحب المسجد قاعد نشأ في طاعة الله رجل قلبه معلق بالمسجد احنا قلوبنا متعلقة بيه يعني ايه الحاجة اللي انت لو فقدتها النهاردة هتجيبها بكرة حاسس انك انت انا بقالي يومين كده ما ما روحتش الحته الفلانيه بقالي يومين ما كلمتش فلان بقالي يومين ما عملتش كذا الفيس الفيس ايه اللي قلبك متعلق بيه بتفتقده تليفون رجل قلبه معلق بالمسجد يقول لك قنديل المسجد يخرج جسده ولا يخرج قلبه أو يخرج بجسده وقلبه وقلبه معلق كلما ابتعد كلما شدته العلاقة كل ما يطلع بعيد تلاقي في حاجة بت ايه؟ بتجيبه ومش عارف يبعد كتير في حبل ماسكه وربطه بالمسجد للمساجد أوتاد الناس يا جماعة الصحابة تربوا على المسجد انه يعيش في المسجد انه ينطلق في المسجد تخيلوا ان الصحابه يا جماعه بيوتهم كانت في المساجد يعني كان عنده بيت وكان البيت له باب لبره الشارع وباب في المسجد يعني ممكن يخرج على المسجد وممكن يخرج لايه كان بيعتبر المسجد ده ما ينفعش ما بقاش ليه مكان في المسجد لحد في اخر حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما الابواب كترت قال النبي صلى الله عليه وسلم كل باب يغلق كل باب كل باب يغلق الا باب الصديق قال كل الابواب دي تغلق الا باب الصديق واحد قلبه قلبه دي حاجه قلبيه صح ليه قلبه معلق بالمسجد يكون في الظلال ليه ليه لو واحد قلبه معلق بالمسجد يكون في ظل عرش الله يوم القيامه يوم لا ظل الا ظله قول يا يحيى رفع ايدك كده معايا ماشي فكروا ليه لانه بيحب ربنا عشان في الدنيا كان قلبه معلق بالله ما هو قلبه معلق بالمسجد يعني قلبه معلق بصلاه في المسجد طيب الدافع اللي يخلي قلبه معلق بالمسجد ده دافع كبير ولا دافع قليل لان الدنيا يا جماعه بتاخدنا فلوس العيال المدارس الجامعه الجواز الصحاب الافراح المياتم المشاكل التوسع كلنا قلبه له فيه من الدنيا نصيب هذا ترك كل ذلك وتعلق قلبه بالمسجد جعل همه في علاقته بربه جعل الآخرة همه فكان دائم المكث في المسجد المكس في المسجد يا جماعة بياخد تاخد بيه حسنات تاخد بيه حسنات اجي صلاة المكس في واحد قاعد دلوقتي في المسجد كده يعني قاعد بيحضر درس او قاعد جه صلى الظهر وقعد تاخد حسنات بينتظر الصلاة ايه بقى ثواب انتظار الصلاة ده فذلكم مجابات ده مرابط وانا اقول لكم الوقت المرابطين بيحشروا يوم القيامه عاملين ازاي رباط حاجه من اتنين اما رباط النفس واما رباط الثغر يعني واحد ربط نفسه في طاعه الله رباط اللي هو واحد واقف على ثغر من السرور بين المسلمين والكافرين ليحمي بيضه الايمان بيضه المسلمين واحد واقف هنا كده على الحدود ده اسمه مرابط اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله ده واحد قاعد مرابط وفي واحد بقى مرابط على ثغر من سرور الدين واقف الناس بتروح وتيجي وهو قاعد مرابط ثابت من هؤلاء الذين يرابطون هؤلاء الذين يمكثون في المساجد ليه؟ لأنه أعظم إقامة الدين إقامة الصلاة إقامة العلاقة بين العبد وبين ربه فهذا الذي يقيم الصلاة أو يساعد في إقامة الصلاة أو يعظم بيت الله ده اسمه إيه؟ مرابط لان ده واقف على حدود الدين ده بيقيم الدين ده بيعلن صراحة أن للدين مكان وأن للدين شعائر قال ورجل قلبه معلق بالمساجد يبقى الشاب كان عنده دافع ان هو يعصي بشبابه فنشأ في طاعة الله فجعل في الظل والرجل كان عنده دافع ان ينطلق في أودية الدنيا غير أنه كبح جماح نفسه هو الآخر وعلق قلبه بربه وبالصلاة هيجي معانا على طول ورجل دعته امرأة ذات مال وجمال أو ذات منصب وجمال واحدة بتقول له ما تيجي نتجوز وجميلة وغنية فقال ايه انا بتاع عبادة وانت تمنك اغلى من معايا فخاف على نفسه الفتنة فرفض أن يتزوج صاحبة المنصب والجمال حتى لا تشغله عن العبادة أو حتى لا ينشغل بتحصيل ما به يقيم حياة هذه المرأة فإذا به إيه؟ يفتن في دينه أو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال أي إلى الفاحشة يبقى الأولانية كانت إيه؟ في جواز عام والتاني كان إيه؟ إلى فاحشة ده قولين في إيه؟ في تفسير الحديث فقال إني أخاف الله طب وش معنى ذات منصب وجمال يعني أو ذات مال وجمال يعني هو لو واحدة دعته الفاحشة مش ذات جمال ولا ذات منصب لو راح مش هيبقى في الظل يقول لك لأنه قوي الدافع إن مش أي واحدة ب- يعني مش واحدة عادية بتقول لك تعال سواء في الزواج أو في إيه في الحرام إنما واحدة ذات منصب وجمال والرجال يحبون جمال النساء وجمال النساء يظهر في وجه النساء عشان كده ربنا سبحانه وتعالى امر النساء بالايه؟ بالاحتجاب. ان رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف اني اخاف الله. قال كده ما قالش طب انا هخش الحمام طب انا هروح فين طب انا اني اخاف الله لا هذا أعلنها صراحة أنه يخاف ربه ترك شهوته ترك ما يحب في حين قوي الدافع إلى المعصية ست راضية وجميلة ومحدش هيحاسبهم لأنها غنية أو صاحبة منصب طيب لو راجل رجل دعته أو امرأة دعاها رجل ذا منصب وجمال هتخش في الحديث ده؟ هتخش في الظل ولا هو حديث ست رجالة بس؟ ها للاثنين نفس الكلام لو انها دعيت الى رجل ذا منصب وجمال ثم هي لم ترضى مخافة الله انشغالا بطاعة الله او خوفا من الوقوع في معصية الله هنا برضه هتبقى فين في الظل كم واحدة كده عبادة وكم واحدة كده آه، معاملة احنا قلنا كم واحدة؟ أربعة إيه هما؟ إمام عادل دي عبادة ولا معاملة؟ معاملة الثانية شو النشأ في طاعة الله دي عبادة ولا معاملة؟ عبادة معاملة الله قول معاملة الله ماشي الثالثة قالوا معلق مساجد دي عبادة ولا معاملة؟ عبادة يبقى العدل العفة العفة عفة رجل عفيف امرأة عفيفة وأن يستعففن خير لهن ده قواعد من النساء قيمة من أعلى قيم الدين العفة إيه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله دي عبادة ولا معاملة؟ معاملة عد بقى معايا ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه اتنين غيروا علاقتهم قال لك لا لا لا لا انا لازم علاقاتي تتغير عشان تبقى في طاعة الله انا لازم استعين بكل ما املك في الدنيا على طاعة الله فغير علاقاته فاصبح يحب لله ويبغض لله فاصبح هؤلاء الذين هم حوله علاقتهم علاقة بالله يبقى مش بيروح يصاحب واحد عشان بيجيب له إيه، هدية ولا بيروح يصاحب واحد عشان غني ولا بيصاحب واحد عشان بيلعبوا معاه ولا بيصاحب واحد عشان إيه، إيه، امر من امور الدنيا انما بيصاحبوا ليه؟ لله يصاحبوا في الطاعة كلمة تحبة دي تفاعل ده فعل وا- دول واحد ولا اتنين واحد ولا اتنين بس هم محسوبين ايه في السبعة ايه واحد مع ان هم ايه اتنين كأنهم واحد قلوبهم واحد تحابة في كلمة تحابة يعني الحب بيجي من واحد من ناحية واحدة يا جماعة اه الحب في الله بيجي من ناحية واحدة. الحب عموما الحب علاقة والعلاقة تقتضي طرفان فتحاب في الله يعني هذا الرجل الذي أحب هذا الرجل أحبه للطاعة يبقى واحد غير قلبه وغير بوصلة قلبه على إن قلبه بيحب في الطاعة وبيكره في المعصية فما بيحب فلان لأن فلان طائع وبيكره فلان لأن فلان يعصي قال اجتمع عليه وتفرق عليه اجتمع وتفرق ايه اجتمع وتفرق ده ايه ده طبيعة الحياة ان طبيعة الحياة ان الناس قرب شوية وبت ايه لكن هؤلاء لما اجتمع جعل الاجتماع اجتماع في طاعة ولما تفرقا جعل الافتراق افتراق الى الى طاعة يبقى الناس دي يا جماعة خلت حياتها كلها وقف على طاعة الله فيجوا يوم القيامة يبقوا فين؟ في ظل العرش قال ورجل أنفق بيمينه فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه واحد طلع من جيبه وقام إيه وقام أعطى يقول لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه يعني لا يكتب ملك الشمال هذه النفقة لما فيها من إخلاص وانعدام الرياء فيها وقيل لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه يعني لا يعلم صاحبه الذي يقف عن شماله ما الذي أنفق وقيل لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه كناية عن سرية الإنفاق إن واحد ينفق ينفق مش عارف أقول أمثلة على البخل صراحة أو يعني على التقطير كتر قوي قاعدين مع بعض وواحد غني فيقول له انا حاسب انجليزي الصحابه يا جماعه ما تربوش على ال- ان كل واحد يحاسب لنفسه دي خالص يعني ال ال ال ال انا مش عايز اقول لكم على بخل انا مش هتكلم في البخل لا طبيعي الحقوق انا عارف ان انت بتحاسب بالحقوق بس بقول لك ان تربوا على الانفاق النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه دخل المدينه اول حاجه دخل المدينه فلا الصحابه فكان اول ما سمعه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اطعموا الطعام قال لهم اكلوا الناس اطعموا الطعام وقليلوا الكلام قال له اما تطلع بره المسجد قول للناس كلام حلو واحد اكل واكل الناس واحد اتربى على انه يعطي وصلوا الارحام وابذل ابذل من وقتك وابذل من مالك وابذل من من طعامك ما تبقاش سحتوت قاعد تقطر تقطر ت- لماذا تقطر انفق ينفق الله عليك لا تكن بخيلا قال انا لا اتكلم عن ال... عن الذي لا يجد الذي لا يجد هو إيه، يعني دايما يا جماعه انا عايز اقول لكم البخل ليس دائما بخل ال- إيه، إيه، اليد انما بخل القلب في واحد يجد لكنه بخيل وهذا الذي اقصده لكن الذي لا يجد خلاص هو لا- لا, لا يجد وليس عليه شيء بل ربما تجد هذا الذي لا يجد كثيرا ما حتى الناس عملت مثل بتقول لك اللي ايه ما مش عارف ما دايما بتهون على ال- على الفقراء او حاجه كده يعني ع- في مثل كده ان دايما الاغنياء ما بتهونش عليهم ايه قايل على الغلبان ان بالعكس تجد كثير من النفوس نفوس ابيه مع أنها لا تجد في, في أيديها شيء من المال ولا من العطاء لكنه نفس نظيفة وتجد واحد نفسه مقطرة بخيل شحيح يشح حتى على أبنائه قال رجل أنفق الانفاق ده عبادة ولا معاملة الانفاق ده ايه الاثنين كلهم فيهم الاثنين إيه انفق بيمينه فلا تعلم شماله هنا المقصود بالانفاق يا جماعه هنا ايه سريه الانفاق ان واحد بينفق لا يعلم الناس ما انفق ان واحد بينه وبين ربه حال وهذا الحال يعبر عنه بالايه بايه بالعطاء انك تشوف واحد غلبان تعمل ايه تديله انك تشوف واحد مش غلبان تعمل ايه تديله برضه يقولوا ان كان رجل يذهب الى الرجل الفقير فيشتري منه ثم هو ده كلام القرطبي في تفسير الحديث ثم هو يغدق عليه بالمال حتى لا يحرجه فيقول لك دي اسمها ايه صدقه سريه يعني عارف ان فلان محتاج فما يروحش يقول له انا هتصدق عليك يقول له ايه انا عايز اشتري ده فيقول له بكام هو مثلا 800 يقول له خليهم ب 5000 ده انا شايفه عند فلان ب 12000 ويديله ولا تعلم شماله ما انفقت يمينه يقول له لا, لا يعلم ملك الشمال عنه شيء بشده اخلاصه فأعطاه في صورة بيع وشراء دي كانت ناس عالية كانت ناس عالية رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه واحد قاعد مع نفسه كده لوحده فتذكر صفات الجلال أو تذكر صفات الخوف يقولوا لما تذكر الجلال دمعت عيناه ثم سالت عيناه ثم فاضت عيناه ده من الفيضان فاضت عيناه عيناه حبا شوقا لما تذكر كمال الله فاضت عيناه خوفا وخشية في رواية فاضت عيناه من خشية الله وفي رواية فاضت عيناه فيقولوا أطلقها لأن مقامات فيضان العين من ذكر الله متفاوتة في واحد لما بيذكر مغفرة الله بتسيل عيناه طب وسط الناس لا لا لا مش قدام الكاميرا ده فين هذا بينه وبين ربه يعني مش بيعيط عشان الكاميرا تصوره ده بيعيط ليه لأنه يخاف ربه لأنه يشتاق إلى رؤية ربه لأنه يحتاج إلى ربه لأنه يستكين بين يدي ربه لأنه يخبت لربه ففاضت عيناه ده يجي يوم القيامة يقولوا إيه تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ده يقف فين يوم القيامة في الظل يوم يخاف الناس يوم يحتاج الناس يوم يعطش الناس هو لا يعطش هو آمن من كل أنواع العذاب هو مطمئن هو حقيقة في نعيم فخرج من نعيم القبر إلى نعيم يوم القيامة إلى نعيم الجنة وكان آخر كبد وكبد عاشوا هذا كان معالجة سكرات الموت آخر حاجة عاشها خالص كان إيه إن الموت لسكرات بعد كده كله هناء وهناء وهناء وهناء كله نعيم كله راحة ليه؟ لأنه تعب في الدنيا مشهد من مشاهد يوم القيامة الذين قاله النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يقفون في العرش أيضا من هؤلاء الذين يقفون في ظل العرش رجل أنذر معسرا صراحة الواحد عايز يتكلم على موضوع إنذار المعسر ده إنذار المعسر ده باستفاضة شوية يعني لكن الوقت سريعا ممكن وجوه المرة القادمة لكن أنزل معسرا يعني واحد عليه دين وبعدين جيت قلت له هات ايه هذه الدين اللي عليك فقام قايل ايه قال لك والله مش معايا انا معسر تعمل ايه ايه على طول هتحصل عندك بقى اشكالات وغالبا بيبقى يعني في ناس بتبقى كذابه فخلاص ما دام لك حق الا ما دمت عليه قائما لكن هو صادق وفعلا معسر انذار المعسر واجب قال من انذر معسرا فهو في ظل عرش الله يوم القيامه وبدايه انذار المعسر كانت في آية الربا إن شاء الله أشرحها لكم مرة القادمة مع لما وفد ثقيف لما اشترطوا في أثناء إسلامهم بعض الشروط على النبي صلى الله عليه وسلم اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان هم لو لهم فلوس ربا ياخدوها ولو عليهم فلوس ربا ما ياخدوهاش فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ايه اسلام هؤلاء ثم نزلت الايات تحرم هذه الافعال و امرهم الله سبحانه وتعالى باداء الايه الحقوق وان يتركوا ما عليهم وأن يتركوا الربا وأن ينتهوا عن معاملة الربا ثم كان لبعضهم إعسار مش عارف يسدد فنزلت الآيات توضح ذلك الموضوع إنذار المعثر صراحة محتاج وقت وخصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده اللي كثرت كثر فيه السلف والناس بقى بتعامل كتير بالدين والتجار والمعاملات اللي اللي فيها كثير من عدم الوضوح اللي بيخلي دايما في اشكالات بين الناس في التجارة هذا يحتاج إلى وقفة لكن سريعا هؤلاء الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله ولا ظل إلا ظله مجموعة خصال تحتاج أن نركز عليها يعني اقف كده مع نفسك انت هتبقى هتبقى انه فيهم يا ترى هنبقى شاب نشأ في طاعة الله طب انا كبرت خلاص طب يا ترى ابقى رجل قلبه معلق بالمساجد؟ مش متعلق. طب يا ترى ابقى من الذين انفقت يمينه فلا تعلم شماله وانفقت يمينه؟ طب اكون مش معايا فلوس انت هتقفلوها خلاص ليه كده؟ طب هكون امام عادل مش انا مش امام. هكون من المرأة من الرجل الذي دعته المعاصي الى اقترافها ثم هو اعرض ايه؟ محدش هيبص لي طيب. طيب هكون من عمار المساجد إيه هكون من الذين ذكر الله خاليا ففاضت عيناه إيه محتاجين نركز مع هذه الخصال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يركزون انك تركز انك انت تبقى منمر يوم القيامه كده لما تيجي تقف تلاقي حاجه تبقى انت عملتها يعني حاجه انت اللي شاب خلاص انا هجتهد ان انا انشا في طاعه واحيط نفسي بطاعه وابقى في وسط الطاعه الرجل هجتهد ان انا افعل هذه الافعال بحيث ان انت لما تيجي يوم القيامه لما يبقى لك طلبات تفاجئ ان هذه الطلبات تحقق يعني ما تبقاش انت تيجي يوم القيامه تفاجئ ان انت مش عارف تعمل اي حاجه خالص عايز تفرش كربك يوم القيامه تعمل ايه تعمل ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم شوف اخوك متضايق من ايه روح شوف واحد صاحبك زعلان واحد عارف ان هو مكروب محتاج فلوس مديون عنده مشكله متضايق محتاج حد يتكلم معاه عايز عنده حاجه واقفه مش عارف مع اولاده محتاج طبيب محتاج مدرس محتاج المصلحه تتقضى فرج عن اي حد كربه عارف انت احيانا بيبقى قدامك حاجه وتعسر تعسر على الناس يبقى قدامك انك تخدم واحد وتعمل ايه تعسر على الناس ليه تعسر على الناس ليه من فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه اقف عند هذا الحد واقول قولي هذا واستغفر الله